بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا آه، ما زلنا في الفقرة التاسعة والخمسين وهذا هو الدرس السادس والثلاثون من شرح العقيدة الطحاوية وكان وقوفنا مع قضية القلوب اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم إنا نسألك أن تأخذ بقلوبنا إليك وتدلها بالحق عليك ذكرنا أن الإنسان علامة صحة قلبه أن يشعر ويتألم وأن أخسر الناس في هذه الدنيا هو الذي لا يشعر قال ابن الجوزي عليه رحمة الله أشد العقوبة ألا يشعر المعاقب بالعقوبة وأشد منه من يعتقد أن العقوبة نعمة قد يعاقب الإنسان عقوبة بأن يصرف عن الطاعة بلهو بدنيا فإذا بالمسكين يفرح بالعقوبة مش بس ما يحسش بالعقوبة ده ايه يفرح بالعقوبة ويظن ان هذه العقوبة نعمة شوف الانتكاس قال سبحانه وتعالى انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون شيء عجيب جدا هو ده انقلاب في الفطرة بقى انعكاس في الفطرة شيء عجيب جدا أعجب ما يكون أنه يعاقب ويبقى فرحان بالعقوبة وعجباه العقوبة ومتلذذ بالعقوبة مستمتع بالعقوبة شيء شنيع أن ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه أن هو مثلا يحط له واحدة تفتنه في طريقه ويبقى فرحان بالواحدة ديك وعايش معاه ومبسوط وهايص ودي عقوبة أن ربنا يديله فلوس تشغله ويبقى فرحان بالفلوس ومشغول ان ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه يعاقبه بنوم مثلا فضيع عليه صلاه ويقوم مستريح وفص... اه انا نمت لي بقى 10 ساعات على بعضهم فرحان بالعقوبه سعيد بالعقوبه دي اسوا ما تكون ف وبعض الناس بقى احنا قلنا في نوع لا يشعر بمرضه بعض الناس لا يشعر بالعقوبه وبعض الناس يشعر بالعقوبه يشعر بمرض قلب عارف ان قلبه مريض ولكن يستثقل الدواء اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم سبحان الله العظيم شيء عجيب والله انا بتالم جدا لما اذكر القصه دي بقالها يومين الانسان تعبان منها جدا جدا ان احد احد الاخوه مرض ف أراد السكر فأرادوا بتر أحد رجليه قال لا لا لا أنا كده كده هموت دخلت عملت عملية أو ما عملتش فخليني كده أحسن فإذا بهم أمس بتروا رجليه الاثنين وما زال حيا رجليه الاثنين من فوق الركبة اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم وارزقنا اللهم حسن الخاتمه هي دي المأساة يا جماعة انك انت يبقى المرض صغير ما تستأصلوش وهو صغير يوم ايه يكتر ليه كان مستثقل مسألة ازاي يشوف نفسه من غير رجل او او الى آخره. مش عايزين نخوض في هذا الموضوع لانه مؤلم لكن انا بقول لك اهو قد يكون المرض في قلبك صغير صغير بسيط خالص يا ابني داوي داوي دلوقتي الحقه بسيطه الحقه اعمل كذا سوي كذا الحق نفسك ف يستثقل الدواء يستمرر الدواء يستصعب الدواء فيسيبه فايه فيتفشى يا جماعه الامراض دي ال ال الذنوب والهوى زي السرطان بالظبط بتتفشى وتنتشر بتنتشر وبتنتشر لما بتنتشر وتتوغل بيبقى صعب الاستئصال من رمضان قلت لكم قد يتجدر ذنب وقد يتسرطن عيب العيوب بتكتر وتتفشى وتتنامى و... وساعتها هيقول لك لا لا لا احيانا تروح بالمريض كده يقول لك ايه روح بيه روح بيه خلاص ماشي فبعض الناس يشعر بالمرض ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليه لضعف علمه وعمى بصيرته وقلة صبره هي دي المصايب يقول الشيخ هذا وعلامة مرض القلب أيضا من علامات مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة عدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار فها هنا أربعة أشياء غذاء نافع ودواء شافي وغذاء ضار ودواء مهلك فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي والقلب المريض بضد ذلك هي دي يا جماعة في غذاء ودواء غذاء نافع ودواء شافي وغذاء ضار ودواء مهلك فاللي يميل إلى جهة الأدوية المهلكة يا جماعة الحلال بين و والحرام بين كل حاجة واضحة زي ما كده إيه لما سئلت عن النقاب وعن الغناء وجاوبت زي ما انتوا سمعتوا كده إيه بالآية من هنا وآية والآية في هنا قلت اللي قلبه سليم واللي عايز الحق يكفيه هذا اللي عايز يتفلت بقى ايه يدور يدور وهيلاقي لكن الع... القلب السليم اللي عايز الحق ايه يكفيه يكفيه الآية والحديث والآية والحديث وخلص الموضوع أما الواحد عايز يت... هو عايز يتفلت عدوله بقى عن الأغ... عن الغذاء الايه النافع والدواء والدواء الشافي يعني أنا بقول كده لو واحدة جت يوم القيامة ولقت النقاب مش فرض يعني احنا عمالين نقول النقاب فرض النقاب فرض يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى راضي بان هو مستحب مش فرض خسرت ايه خسرت ايه بالعكس كسبت عملت المستحب طب لو طلع هي اعتقدت انه مستحب وطلع يوم القيامة فرض تبقى خسرت ولا كسبت خسرت وساعتها طب يا رب ما فيش كان قدامك الحق انت هو اللي بتترك النقاب بتقول لا مش فرض مستحب لله ولا للهوى للهوى طبعا لانه لو لله طب اترك المستحب ليه انا دايما اقول للشباب اللي دماغهم عريانه دول انت قلع الطاقيه ليه قول هي الطاقيه فرض لا مش فرض سنه النبي صلى الله عليه وسلم سنته يغطي راسه طيب انت ما تعملش السنه ليه هو ده هي دي القضية هو كلمة سنة يعني ملوش لازمة لا سنة يعني فين حبك للنبي قال له حتى أكون إيه حب إليك من نفسك ف الشاهد ان من علامات مرض القلب عدوله عن الاغذية النافعة الى الاغذية الضارة وعن الدواء الشافي الى الدواء المهلك الى الدواء المهلك يقول الشيخ وانفع الاغذية غذاء الايمان وانفع الادوية دواء القرآن اللهم علمنا القرآن يا رب اللهم حفظنا القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك أنفع, أنفع الأغذية غذاء الإيمان أنا قلت كتير وخليني أقول عشان أفضل أحلم إن أنا بحلم إن أفتح مستشفى للعلاج بالإيمان شفتوا الحلم ده كويس عشان الأطباء دول كلهم يتضربوا للعلاج بالإيمان فعلا ودي مجربة العيال بتوع الإدمان اللي بيعالجوهم بالبرشام بيزودوهم إدمان العيال المرضى النفسيين اللي بيعالجوهم بال بالبرشام بيأدوهم إلى الإدمان النهاردة كترت الأمراض النفسية في الأمة العلاج بالإيمان مهمل يا جماعة بالإيمان مش القرآن من الإيمان طبعا بس ما أقصدش العلاج بالقرآن اللي هم الناس بيقروا في ودنه ده ويديله مية مقري عليها و... وزعفران ومش عارف إيه والعفاريت ما بتكلمش عن العفاريت مش موضوع العفاريت خالص اللي هيجي يقول أنا عندي مس لا أنا ما لناش دعوة بيه مش علاجه مش عندنا ده إحنا بنعالج فعلا العلاج بالإيمان بالإيمان يعني العلاج بالسجود اسجد يا ابني كده اسجد قد ساعة وأنت ساجد سبحان الله العظيم أنتوا عارفين مأساة مكالمات التليفون يا شيخ انا انا عايز ربع ساعه بس احكي لك قصه طب الشيخ هيعمل لك ايه ما حاولتش تحكي ربع ساعه مع ربنا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ايه وهو ساجد اسجد واحكي له تبقى قريب منه تبقى معاه لعلكم اللي معانا في المسجد بيشوف كل يوم عشرات اقعد معاك بس ربع ساعه طب خمس دقايق دلوقتي قال ايه دقيقه واحنا واقفين طب ما تقعد مع ربنا ساعتين وربنا مش هيقول لك انا مش فاضي زي محمد حسين والعياذ بالله لله المثل الاعلى حاشاه سبحانه اي عبد يقبل عليه في اي وقت من الليل والنهار ربنا بابه مفتوح صح ولا لا هو ده العلاج بالايمان احكي احكي له قول له يا رب انا تعبان انا وحش ظروفي كذا وفلان عمل فيا كذا وفلان عملت فيا كذا وانا نفسي كذا ومش قادر على كذا وجرى لي كذا وجرى وقدر كذا وانا كان نفسي في كذا ومش احكي العلاج بالإيمان دواء ما حصلش ومجرب عن تجربة حقيقية عيال كانوا في فوق في أعلى درجات الإدمان وربنا تاب عليهم وبقوا في غاية الاستقامة لو عايزين نماذج نوريكم بالإيمان بالسجود أو بالصلاة عموما العلاج بالصلاة بالصلاة عموما والذكر الذكر برضه يلا حتة عشان كلكم اللي يقدر يعالج يعالج في حتة في الذكر اسمها الفتح الخاص الايه الفتح الخاص في الذكر يعني ايه الفتح الخاص في الذكر ان الانسان عنده الذكر استغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتهليل دول الاصول هيك الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل جنبهم بقى الكلمتان الحبيبتان والباقيات الصالحات والحق والحوقلة والحسبلة والحمدلة دي انواع الذكر عشره الفتح الخاص انه بيقول ده ويقول ده ويقول ده لحد ما ربنا يفتح له فتح خاص في ايه في نوع من الذكر في واحد من العشرة دي فتح خاص يحس ان ده دواء دواك في الاستغفار ولا في الصلاة على النبي ولا في التهليل ولا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الكلمتان الحبيبتان دواك فين تعرف ان ناس من دول فعلا بل أكثرهم كان دواه الحمد لله كلمة الحمد لله دواء أنا ما بقولكش الحمد لله دواء لكل الناس بس كل واحد مننا إيه يجرب الفتح الخاص هيجيله هيجيله فين من دول في أي دول واحد أني واحد من دول هيجيلك الفتح الخاص بس فين كل واحد له فتح الشاهد نرجع لموضوعنا ان انفع الاغذيه غذاء الايمان وانفع الادويه دواء القران انفع الاغذيه غذاء الايمان ربنا سبحانه وتعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ده الغذاء الحقيقي للقلوب غذاء التقوى ولباس التقوى رداء التقوى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ها؟ ولباس التقوى ذلك خير الإيمان غذاء الإيمان ولباس الإيمان وشراب الإيمان أغذية أغذية نافعة مش قلت لكم زمان إن الجسم الإنسان عبارة عن حفنة طين حفنة تراب ونفخة روح حفنة التراب دي اللي هي الجسم الجسم ده اللي هو اللحم والدم ده اللي هو ايه طين من طين فعشان كده غذاؤه من الطين الطين ده لما يجي ياكل ياكل ايه ياكل من اللي طلع من الارض عشان كده الانسان في الاخر لما يجي يتحلل يبقى ايه يبقى تراب زي ما كان زي ما كان اصله كل اكله طالع منين من التراب لانه مناسب لجسمه مخلوق من تراب نفخه روح دي منين من الله سبحانه وتعالى يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي فاذا كان الجسم ياكل من التراب لانه من تراب الروح تاكل منين من امر ربي لانها من امر ربي الجسم بيجوع والروح بتجوع والجسم بيتعرى فنلبسه فالروح برضه بتتعرى تحتاج تلبس فغذاء الروح الإيمان ورداء الروح الإيمان زي الجسم بالظبط لذلك الناس اللي أقول كده اللي مرض المرضى النفسيين مشكلتهم إن روحه بتصرخ روحه جعانة وهو مش عارف يوكلها فجواه حاجة بتصرخ فيعمل إيه عشان يسكت الروح يقوم ياخد مخدرات عشان يغيب عن الوعي لأن الروح بتصرف وساعة ما يفوق برضه إيه؟ هي دي بقى العدول عن الأغذية النافعة إلى الأغذية الضارة والعدول عن الأدوية الشافية إلى الأدوية المهلكة القلب مريض جاهل لأن احنا قلنا أخطر حاجة ضعف علمه وعمى بصيرته وقلة صبره أنفع الأدوية دواء القرآن قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو إيه شفاء القرآن شفاء للأرواح ولا للأبدان يا جماعة للاثنين للاثنين القرآن شفاء للأرواح وللأبدان يعني لو واحد دماغه مصدعة وقرأ عليها الفاتحة يروح الصداع باليقين الفاتحة هي الفاتحة ولكن ايه آه أين يد عمار هي بس الإيد اللي, اللي هتوضع دي ايد مين الايد دي نظيفة ولا ف أنفع الأغذية غذاء الإيمان وأنفع الأدوية دواء القرآن وكل منهما فيه الغذاء والدواء برضو الإيمان غذاء ودواء والقرآن غذاء ودواء فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين الله أكبر ده كلام خطير قوي فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين فإن الله تعالى يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد الله أكبر آية توجع اسمع تاني ونرجع تاني للكلام بتاع أيام رمضان إن بعض الآيات تحس إنها بنية في عينك شلوت في ظهرك ألم على أفاك يقول سبحانه قل هو القرآن قل هو للذين آمنوا للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون المنافقين الفاجرين الكافرين والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى الله أكبر شوف القرآن يبقى الواحد شفاء وعلى الثاني عمى دي من عظمة القرآن إنه لكتاب عزيز كتاب عزيز أولئك ينادون من مكان بعيد وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة من في قوله من القرآن ننزل من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض من القرآن مش بعض آيات زي ما الناس دلوقتي اللي طلعوا كروت معالج بالقرآن هي مش لعبة تاني مش لعبة اه هي مش لعبة حقيقي مش لعبة الناس النهاردة واخدينها لعبة لا العلاج بالقرآن ده مش لعبة مين اللي يعالج بال... مفيش حاجة اسمها معالج بالقرآن ده إنما العلاج بالقرآن يباشره الإنسان بنفسه أو أحد الصالحين المقربين من الله ولو واحد صالح مقرب ما يتخذهاش مهنة صح ولا لا ما يتخذهاش مهنة ما يقعدش يشتغل كل اللي يقول له رقيني يرقيه مش لعبة ما يبقاش تقي الإمام أحمد لما جاله واحد خبط عليه الباب قال له إن أمي مقعدة مشلولة يعني وقد أمرتني أن آتيك أطلب منك أن تدعو لها فغضب الإمام أحمد وسار وبان الغضب في وجهه وقال له إننا نحتاج إلى من يدعو لنا قل لها هي تدعو لنا من أنا حتى أدعو لها وأغلق الباب فغضب الرجل ومشى فأدركه أدركته جارية للإمام أحمد كان عنده خدامة جريت وراه قالت له لا تبتئس لا تبتئس لقد تركته والله يدعو لها قالت له بعدين انت مشيت قاعد يدعي لها فما أن بلغ البيت حتى وجدها قامت تقابله يبقى هي القضية مش قضية اللي كل اللي يقول لك ادعي لي تدعي له كل اللي يقول لك ما يبقاش ده ما يبقاش ده اللي قاعد بيتمنظر بيها انه يدعي لده وانه ي... يقرا على ده وانه يعالج ده وانه يرقي ده مش ده ما يبقاش ده اللي هتبقى ايده فيها بركه مش هيمتهنها كده وصلت لا لسه طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعض المشايخ كل حد يجي له يكتب له تزكيه اي حد يجي له اكتب لي تزكيه يا شيخ يكتب له تزكيه اكتب لي تزكيه للامير الفلاني يكتب له تزكيه للامير اكتب لي تزكيه للشيخ يكتب له تزكيه للشيخ بعد كده عرفوا الشيخ فبقت أي تزكية تيجي منه تفسير وتفسير اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم فالقرآن هو الشفاء التام ومن في قوله وننزل من القرآن من في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض من هنا مش للتبعيض مش بعض القرآن شفاء لا ده ايه كل القرآن شفاء مش ينقي يقول لك آيات الشفاء مفيش حاجة اسمها آيات الشفاء كل القرآن شفاء كله من أوله لآخره كل القرآن شفاء من في القرآن لبيان الجنس للتبعيض قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وإيه كله بقى آه مش منه وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به إنما إذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جاز واستيفاء شروط لم يقاوم الداء أبدا وكيف تقاوم الأدواء كلام رب السماء كيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها ولو نزل على الأرض لقطعها الله أكبر كلام زي الفل بس محتاج وقفات بقى وقفات طويلة يقول إيه وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به مش أي حد بقى مش أي حد امال ازاي يا عمي ازاي يا شيخنا يقول اذا احسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق عد كده واحد بصدق اثنين وإيمان ثلاثة وقبول تام أربعة واعتقاد جازم خمسة واستيفاء شروطه هم دول الخمسة بصدق اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله الله نفسي نتكلم شوية عن الصدق قيل للإمام أحمد كيف نجوت من سيف المعتصم وفتنة المتوكل المعتصم عرض أحمد على السيف ثلاث مرات حط السيف على رقبته قول القرآن مخلوق أحسن أذبحك يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ثلاث مرات كيف نجوت من سيف المعتصم والمع... والمتوكل طلعه من السجن وبعت له خمسين ألف دينار وعرض عليه رفض ورجع له فلوسه كيف نجوت من سيف المعتصم وفتنة المتوكل قال يا بني لو وضع الصدق على جرح لبرأ اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله قال له بالصدق لو الصدق حطيته على جرحك يطيب لو حطيت القرآن على دائك بصدق مش مر معانا الكلام عن السأسأة ان تاخد القرآن كده تسأسأ بيه على على قلبك تحطه على قلبك زي الايه آه زي السأسأة كده حرف حرف كلمة كلمة معنى معنى دواء اللهم داوي أمراض قلوبنا هسيبكم بقى أسبوع تتداووا بالقرآن لحد ما نتقابل اللقاء القادم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب